مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم على نوعية أفلام غريبة شوية أو مش غريبة هي بتبقى أحداثها في انفايرمنت غير مألوفة يعني وهو إيه؟ احنا طبعا هنتكلم على أفلام مصرية الأفلام اللي هنتكلم عنها النهاردة كلهم اتصوروا في مكان واحد بمعنى ان احداث الفيلم كلها او مش كلها 80% من احداث الفيلم كلها في نفس المكان ودي بتبقى على فكره challenge جامد قوي دايما لصناع العمل اللي هو ايه انت كله في مكان واحد واللي هو ايه في بقى احداث كتير فلازم ايه في المكان ده تطلع ايه plot points تطلع character development تطلع مثلا احداث مثلا بتحصل فاللي هو ايه دي بتبقى افكار حلوه جدا على فكره ان هو ايه, إيه انت مركز في مكان واحد وفي احداث بتحصل وانت بقى ايه متشوق طب واخرتها ايه طيب يعني اول فيلم على فكره عمل الفكره دي كان في هوليوود طبعا يعني في اواخر الخمسينات يا جماعه وده هنتكلم عليه في حلقه لوحده يعني لان الفيلم ده يعتبر واحد من احلى الافلام اللي الواحد ممكن يشوفها وهو فيلم 12 انجري مان لل طبعا الراحل هنري فوندا المفروض كان الفيلم كله يا جماعه متصور في اوضه اه اوضه في آه، يعني الاوضه اللي هي فيها ترابيزه كده وفيها 12 واحد 12 واحد من اعضاء المحلفين في المحكمه والمفروض ان هم بيناقشوا قضيه على اساس ان في ولد هيتعدم فهم بيقولوا بقى ايه guilty ولا not guilty الفيلم كله يا جماعه مده ساعه ونص بالظبط كان الفيلم مش طويل قوي آه، كله في نفس الاوضه يا جماعه وجايب لك بقى ازاي ال 12 واحد فجاه عمالين بقى ايه يناقشوا بعض وفي النص ممكن يتخانقوا ممكن صوتهم يعلى ممكن فجاه حد بقى يغير رايه هل هو مذنب مش مذنب وكل ده في اوضه والمخرج سيد- سيدني لوميت عمل شغل حلو قوي في الفيلم ده لدرجه ان الفيلم ده وقت ما نزل ما اشتهرش قوي لان هي كانت فكره جديده يعني يعني ايه كله متصور في في مكان واحد يعني ودلوقتي بيعتبر من الكلاسيكيات وواخد على فكره على IMDb يا 8.9 يا 9 من 10 يعني في نفس المكان بتاع Godfather The Dark Knight Shawshank Good Bad and Ugly اللي هي في ال في ال الشله دي يعني فطريقه الافلام دي بتبقى على فكره مميزه وحلوه جدا فاحنا هنتكلم على افلام مصريه آه، تناولت الموضوع ان هم ايه كله متصور في مكان واحد او 80% من احداثه بتحوم على اريا واحده يعني وهنمشي بالترتيب من الاقدم للاجدد بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في اول فيلم معانا تناول موضوع انه يتصور كله في مكان واحد كان طبعا سنه 1959 فيلم بين السماء والارض للمخرج طبعا الراحل الرائع صلاح ابو سيف اكيد كلنا عدى علينا الفيلم ده الفيلم يا جماعه متصور 80% من احداثه في آه، في كابينه اسانسير يعني جايب لك بقى ايه في الفتره دي كان تقريبا من اوائل الافلام اللي فيه بطوله هند رستم كانت هند رستم لسه بتطلع في ادوار صغيره ده تقريبا كان من اوائل ادوارها الفيلم فيه ناس كتيره جدا بقى فيه هند رستم فيه محمود المليجي فيه آه، عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم مدبولي آه، الله يرحمهم جميعا وطبعا الرائع عبد السلام نابلسي وناس تانية كتير طبعا الله يرحمهم جميعا وجايب لك ان هو كلهم بقى ايه راكبين الاسانسير اسانسير زحمه جدا وكلهم بقى ايه كل واحد جاي عشان حاجه معينه دي صحفيه وطالعه لمكتبها آه، محمود البنيجي اصلا حرامي طالع عشان آه، آه، يشرف على عمليه سرقه آه، عبد المنعم مدبولي طالع نشال آه، مش عارف مين طالع مجنون آه، ع- طبعا آه، زي ما احنا متعودين اللي هو عبد السلام النابلسي ايه ده ومش ايه ده وبتاع اللي هو عارف انت متقالط وهو اصلا معهوش فلوس ولا حاجه يعني وراكب بس كده إيه الاسانسير يعطل بيهم جايب لك بقى ايه مواقف بقى إيه هيتحل ازاي إيه البواب بيحاول يصلح الاسانسير ما بينفعش يبتدوا يتكلموا بقى الحمايه المدنيه يبتدوا يجوا بقى يك- يكسروا في الحيطه من بره عشان يفتحوا الاسانسير إيه في النص واحده في الاسانسير تولد فجايب لك ايه ناس كتيره كل واحد ما يعني ما- ملوش دعوه بالتاني وكلهم اتحبسوا في الاسانسير دوت وكانت فكره صايعه جدا على فكره وفي الاخر الفيلم طبعا جايب لك بتوع الحمايه المدنيه م- كسروا الاسانسير او كسروا حته من الاسانسير وطلعوا بقى ايه الناجيين يعني من جوه والفيلم ده اتعمل على فكره ريميك قلي- قريب كان في مسلسل رمضاني سنه 2021 برضه بنفس الاسم اسمه بين السماء والارض واتكلمنا عليه قبل كده انه من المسلسلات ال underrated على فكره وحلو جدا بس هنا كانت نهايته مأساوية فده أول فيلم معانا أهو كله متصور فين؟ في أسانسير نيجي لتاني فيلم معانا واحنا بقى ايه هن skip لحوالي 40 50 سنه يا جماعه ما اتعملتش الفكره دي في اي فيلم بعد كده غير بقى لما جه سنه 91 يا جماعه بواحد من احلى الافلام للزعيم عادل امام وواحد من احلى الافلام اللي الواحد يشوفها الصراحه وهو طبعا فيلم الارهاب والكباب 80 في آه، 80% منه متصوره احداثه في مجمع التحرير يعني مفيش حاجه كوميديه اكتر من كده طبعا يا جماعه هو دلوقتي الحمد لله مجمع التحرير او مبنى المجمع اتقفل خلاص يعني ما بقاش فيه مصلحه حكوميه يعني وكان على فكره فوتد او يعني دايما يتقال ان المبنى ده من اوحش المباني في جمهوريه مصر العربيه واكتر مباني مكروهه والصراحه عندهم حق يعني طبعا جايب لك آه، أحد- آه، احداثه كله اللي هم الموظفين وال في في بدايه الفيلم هم كلهم ماشيين في الطابور كانت الصراحه كانت دايما بتضحكني الصراحه مع الموسيقى الرائعه لمودي الامام وطبعا آه، في النص بقى ايه عادل امام ايه ي- يتورط ان هو ايه ارهابي والمجمع كله يفضى تخيلوا اتصوروا في المجمع وهو بالكامل فاضي يقال ان المخرج شريف عرفه طبعا عشان يقدروا يصوروا المشاهد دي راحوا يصوروا في ايام الجمعه عشان طبعا لازم المجمع يبقى فاضي ممكن شويه shots ولا حاجه مثلا في ادوار فاضيه ولا حاجه كانوا بيصوروها في نفس الوقت لكن الفيلم كله متصور في الوقت ده في weekends يا جماعه عشان انت انت هتوقف مصالح الناس عشان تصور فيلم وطبعا يعني بقى في ال- في المجمع بقى بنتعرف على اللي كانوا جاي الموظفين واللي كانوا جايين يقضوا مصالح واللي كانت يس... فنانه يسرا طبعا كانت محبوسه في قضيه اداب بما انها طالعه واحده مش تمام يعني واشرف عبد الباقي اللي هو عسكري خدمه وبيتعامل وحش وعلاء ولي الدين الله يرحمه وطالع ينتحر لا فيلم في منتهى الجمال وفي الاخر هي طلباتهم ايه؟ اكله كباب وطبعا يا جماعه last but not least في الفيلم ده احسن واحد قام بدور politician او بدور وزير لحد النهارده طبعا الراحل كمال الشناوي لما عمل بدور وزير الداخليه الصراحه من احلى اللي- اللي قاموا بدور وزير في اي فيلم او اي مسلسل الصراحه فطبعا آه، ما شفناش في يعني احنا الفيلم كله في في المجمع ما شفناش غير مثلا كام لقطه في الاول كده مش عارف آه، لقطه في الشارع وهو آه، الراجل عمال ياكل وهو بيقول له عايزين نقوم بقى عشان ال- المحل هيقفل وبتاع آه، لقطات كده في آه، في الاتوبيس طبعا اللقطه بتاعت الاتوبيس المشهوره طبعا بتاعت آه، الراجل العجوز بقى واللي هو ما فيش حاجه بترخص انا وانت والبيه, والبيه وحضراتكم اجمعين يعني كان طبعا مشاهد جميله جدا وطبعا فيلم آه، كله زي ما قلنا في المجمع وفكره كانت جميله جدا يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده ده برضه هنعمل skipping حوالي لغايه سنه 2006 يعني skipping حوالي بتاع حوالي 15 سنه إيه، الفكره دي ما بتتعملش كتير دايما ان هم يتم التصوير في مكان واحد واضح يعني لكن الح... من من بعد 2006 تك تك تك تك في كذا حاجه ورا بعض كده يا جماعه وطبعا هنتكلم على فيلم طبعا عماره يعقوبيان طبعا يا جماعه عماره يعقوبيان كان للناس اللي كانت عارفه وقتها هي اصلا روايه عن الكاتب علاء الدكتور علاء الاسواني وطبعا آه، لما اتقال انها هتتعمل adaptation في فيلم الدنيا اتقلبت بقى لأن ليه بقى كانت شركه جود نيوز للانتاج السينمائي طبعا احنا اتكلمنا عنها وعملنا لها حلقه مخصوص لانها متعتنا بحاجات حلوه وفي الاخر حظها كان وحش ان الفيلم يا جماعه كان فيه كميه A stars يعني ما حدش كان شافها في اي فيلم قبل كده اللي هو طبعا زي ما شفنا عادل امام آه، نور الشريف آه، يسرى آه، هند صبري آه، خالد الصاوي آه، خالد صالح الله يرحمه آه، ب- بدايته كان طبعا اول فيلم ليه محمد عادل امام وكان طبعا الكاتب وحيد حامد واخراج مروان حامد فاول فيلم روائي ليه او فيلم روائي طويل يعني وطبعا لما اتقال الاسامي دي يا جماعه احنا ما صدقناش وطبعا آه، الفيلم يا جماعه كان في منتهى الجمال وكله في عماره لدرجة إن آه، عمارة يعقوبيان لما كان آه، آه، في بداية الفيلم كان آه، جايبين بس voice over بتاع يحيى الفخراني طبعا آه، حبايبنا كلنا يعني وهو بيحكي تاريخ العمارة تقريبا من أحلى الحتت اللي في الفيلم الصراحة وأنا بيعجبني دايما في مروان حامد لما بي إيه آه، في فيلم مثلا يقوم جايب لك إيه لقطات من مثلا flashbacks وتبقى من ضمن احداث الفيلم زي ما زي مثلا ما شفنا في تراب الماس زي ما شفنا في الاصليين زي ما شفنا في كيرة والجن يجيب لك حاجات فلاش باك ومن ضمن احداث الفيلم دي بتبقى حلوه جدا مش بس مجرد ده حد بيحكي عنها وخلاص ودي انا حاجه بحترمها جدا فيه يعني ك filmmaker فهنا كان جايب لك العماره كانت عامله ازاي زمان آه، قبل آه، واحنا في ايام البشوات وبعد كده وقت الثوره و 52 وبعد كده بقى لحظه الانفتاح وبعدين بقى في وقتنا الحالي عامله ازاي والصراحه كانت بتلخص تاريخ تاريخ مصر تقريبا بتعمل ملخص مصغر كده لتاريخ مصر طبعا احداث ال- الفيلم كله او 80% كله في العماره يا جماعه آه، من طبعا آه، اللي زكي باشا طبعا اللي هو عادل امام اللي هو عايش بقى لسه كانه باشا وبتاع طبعا الحاج عزام نور الشريف اللي هو كان زمان مساح جزم وبعد كده بقى فتح محلات وبتاع وبقى هو دلوقتي تقريبا يملك جزء كبير جدا من العماره طبعا الفنانه يسرا اللي هي تملك طبعا النايت كلاب اللي تحت العماره هند صبري اللي هي طبعا الفقيره اللي عايشه طبعا في السطح دلوقتي وخالد الصاوي ما علينا فكان طبعا الفيلم كان في منتهى الجمال وكله جوه العماره يا جماعه طبعا بيصوروا في استوديوهات بره وكده لكن احداثه كلها في عماره كل واحد ومشاكله كل واحد وال timeline بتاعه كل واحد بالسيناريو بتاعه وكل واحد طبعا بمجرى حياته ماشي ازاي وكله قايم في العماره 80% من الاحداث يعني ودي الصراحه اتعملت حلو جدا يعني و... و... والفيلم كان من الحاجات اللي نهايتها حلوه الصراحه يعني شوفوا هو طبعا الفيلم فيه حاجات مؤلمه وحاجات كئيبه وحاجات طبعا كوميديه لذيذه في النص لكن نهايه الفيلم كانت حلوه جدا الصراحه من الحاجات اللي عجبتني وكان من ال... الواحد كان وحشه ان عادل امام يطلع يمثل دور جد لانه كان بقاله مده طبعا من بدايه الالفينات لما ابتدى بقى يتعاون مع السيناريست يوسف معاطي بقى يعمل افلام كوميديه كتير لكن هنا بقى رجع يتكلم جد تاني فدي الصراحه كانت change of pace حلوه يعني والفيلم في منتهى الجمال ده بقى زي ما قلت قبل كده فتح نفس بقى ايه منتجين وبالذات هو منتج معين انه ايه يعمل افلام كلها او معظمها ودي احلى افلام انتجها الصراحه وانا طبعا بتكلم على شركه السبكي ان هو يعملوا افلام كلها في اماكن واحده واكيد طبعا انتوا كنتوا عارفين ان احنا هنخش في المنطقه دي يعني وطبعا اول فيلم يعمله بالطريقه ديت كان طبعا سنه 2008 واحد من احلى الافلام الصراحه وهو طبعا فيلم كاباريه لما تم الاعلان عن الفيلم ده يا جماعه برضو انا بصوا انا الصراحه انا مش فان قوي لافلام السبكي يعني او انتاج السبكي واكيد مش انا لوحدي يعني يعني لما بيعملوا افلام مش كتير بتعجبني وطبعا معروف طبعا التوليفه المعينه اللي بتبقى في افلامهم لكن الافلام اللي جايه دي فعلا حلوه جدا ولما بتيجي في اي وقت احب دايما اقعد اتفرج عليها وكلهم متصورين احداثهم في مكان واحد نبدا طبعا باول فيلم معانا سنه 2008 وهو طبعا فيلم كباريه زي ما قلنا كان طبعا بطولة ناس كتيرة جدا خالد الصاوي فتحي عبد الوهاب صلاح عبد الله ماجد الكدواني علاء مرسي جمانة مراد دنيا سمير غانم كانت في سنة 2008 على فكرة كانت فتحة خير عليها ان هو ايه انا بالنسبة لي انا كحسين انا اقتنعت انها بتعرف تمثل من الفيلم ده ومن فيلم طير انت بجد كان تمثيلهم في ال... كان تمثيلها في الاثنين حلو جدا الصراحه انا هنا و... وطبعا اتكلمنا قبل كده عن طبعا فيلم طير انت وان هو adaptation جميل جدا والدور اللي هي قامت بيه الفيلم طبعا يا جماعه زي ما باين من اسمه هو كل احداثه في كباريه في شارع الهرم جايب لك بقى ايه صاحب الكباريه الطبالين الناس ال ال ال ال الناس الجرسونات واللي بيخدموا على الترابيزات الرقصات المغنيين طبعا كان خالد الصاوي قايم بدور حلو جدا اللي هو بلعوم اللي هو طبعا مطرب واللي هو راحت عليه بقى مطرب شعبي وراحت عليه وطبعا عايش على قفا طبعا السريه العربيه اللي هي طبعا كان قايمه بدورها هاله فاخر كان قايمه بدور حلو جدا وفاكرين الحته بتاعت اللي هو حنجرتك يا نجم سرق الموبايل ولا لا سرقه كله يا نجم يعني صراحه كانت حته حلوه جدا الصراحه وبرده الفنان ادوارد كان قايم بدور برده حلو اللي هو بقى ده المطرب اللي جاي ياخد مكانه لكن يا جماعه احسن واحد كان في الفيلم ده الصراحه كان صلاح عبد الله كان طبعا قايم بدور صاحب الكباريه وطبعا الجمله المشهوره اللي هو اسامحك ازاي بعد ما نجزت لي الكباريه لا يا راجل ما علينا واللي هو ايه اخر الفيلم بقى ايه بي لابس بقى ابيض وبتاع عشان بقى ايه انا رايح اعمل عمره والعمره دي بتغسلني من جوه دايما ومشغل بقى ايه تواشيح دينيه ومولاي مولاي وبيشرب لبن ما بيشربش خمره طبعا عشان حرام يعني وهو صاحب الكباريه وطبعا بيعامل اخوه طبعا اللي هو ماجد الكدواني بيعامله بطريقه وحشه جدا يلا انزل اقف في الحمام وبتاع يعني اللي هو كان بيعامله مش كويس خالص وطبعا ما ننساش طبعا دور فتحي عبد الوهاب اللي هو كان طبعا هو قايم بدور ارهابي ورايح المفروض بقى ايه رايح طبعا عشان يعمل عمليه ارهابيه ويفجر الكباريه والزرار ما يشتغلش وطبعا جه مكانه طبعا اللي هو اخيرا سانال الشهاده طبعا catch phrases حلوه جدا والفيلم كان حلو قوي الصراحه وما ننساش المشهد اللي كان حلو جدا كل ده طبعا احداثنا في الكباريه المشهد الحلو جدا طبعا بين فتحي عبد الوهاب وبين احمد بدير لما كان طبعا انا بحفظ الالقاب طبعا يا جماعه ان هو ايه ده انت بتصلي وبتاع انت ايه اللي مخليك ه- تشتغل هنا طبعا انا بشتغل عشان لقمه العيش فقدر بالكلام ان هو يقنعه يعني كانت حته حلوه قوي الصراحه وفي الاخر هو من الناس اللي لما بقى طبعا حصلت العمليه الارهابيه والكباريه انفجر باللي فيه وكلهم ماتوا طبعا هو- آه، احمد بدير كان من الناس اللي هم خرجوا من الكباريه قبل ما ينفجر ودي يعني means something برضو يعني فلا فيلم كان حلو جدا طبعا والسبكي بقى فرحنا اكتر بالسنه اللي بعديها بفيلم واحد من احلى الافلام طبعا واكيد انا عارفين انا هتكلم على فيلم ايه وهو فيلم الفرح فيلم الفرح يا جماعه نزل بعديه بسنه بالظبط سنه 2009 بصوا يا جماعه الفيلم ده احسن فيلم انتجته شركه السبكي الصراحه لحد دلوقتي ده يعني رايي المتواضع يعني هم طبعا بعد ما لقوا ان طبعا فيلم كباريه نجح جدا والناس دخلته سينما واتكلمت عنه وكان برضو فيه اغاني شعبيه حلوه برضو يعني كتير وكده فقالك ايه يعملوا فيلم الفرح والفيلم ده يا جماعه من الافلام اللي انا عمري ما بزهق منها فعلا يعني وهو باين طبعا من اسم الفيلم هو الفيلم كله قايم في ايه او 90% منه في فرح في حي شعبي واحنا طبعا عارفين الأف... الافراح في الاحياء الشعبيه طبعا يعني ل- الصوان والانوار الكتير ولو بقى مزيكا صوت عالي وستات ممكن من الشبابيك ورجاله تحت بقى وطبعا النقطه ويرموا فلوس لبعض وحد بيصور وكده فلا يعني معروفه شكلها عامل ازاي والصراحه الفيلم ده عملها حلو جدا هو طبعا زي ما احنا فاكرين ان المره دي البطل الفيلم او هم في ابطال كتيره جدا طبعا نا- معظم اللي كانوا في فيلم طبعا آه، كباريه خالد الصاوي آه، ماجد الكدواني صلاح عبد الله آه، جمانة مراد زاد عليهم طبعا بقى ياسر جلال وطبعا الرائعة كريمة مختار يا جماعة وطبعا الفيلم أصلا بيدور حول شخصية كريمة مختار طبعا اللي هي مامة الح- آه، معلم زينهم اللي هو طبعا اللي هو خالد الصاوي وطبعا ما ننساش آه، الدور الرائع اللي قام بيه آه، كان برضو باسم سمرة قام بدور حلو جدا آه، دنيا سمير غانم معانا برضو فطبعا آه، كانت آه، احداث ال- الفيلم يا جماعه آه، ان هو المفروض ان هي يعني لم مشروع نقطه من الاخر يعني يعني ايه مشروع نقطه للناس اللي ما تعرفش ان هم ايه آه، انا مزنوق وعايز الم فلوس فايه اعمل فرح آه، مين يا عم اللي هيجوا في الفرح آه، اختي اللي كانت في الخليج هي وجوزها وهم اصلا الاثنين اللي هيتجوزوا دول ما لهمش علاقه اصلا بالمعلم زينهم وهو كل الحكايه ان هم ايه انتوا هتتجوزوا وخلاص عشان ايه او تمثلوا ان انتوا بتتجوزوا وهنلم الفلوس آه، النقطه وايه انا هاخد نصيبي ونوزعها على بعض بعد كده كل واحد ياخد نصيبه والمفروض ان طبعا كان ياسر جلال وجمانة مراد هم طبعا كانوا آه، بينهم مشكله ان طبعا مطلعينها في الحته ان هي عملت حاجه وحشه معاه وكده واللي هو ايه هو المفروض ان هو اتجوزها او المفروض ان هو هيتجوزها لكن هم عملوا حاجه غلط يعني فايه تعالوا ايه نبان في وسط الناس ان احنا بنتجوز وكده وطبعا يا جماعه ما ننساش في الفيلم برضو كان في محمود الجندي وسوسن بدر سوسن بدر بقى هنا كانت قايمه بدور رقاصه تحت السلم اللي هي كبيره في السن يعني وطبعا كلنا ما ننساش لما كريمه مختار قالت لها جسمك اتشقق من كتر بص الرجال عليه الفيلم يا جماعه بصوا فيه كميه حاجات حلوه وفيه كميه قيم وكله متصور في ايه في الفرح يا جماعه جايب لك طبعا ان آه، المعلم زينهم طبعا آه، كريمه مختار تموت في في وسط الفرح وطبعا مراته كانت آه، روجينا كانت قايمه بدور حلو جدا طب ايه نعمل ايه يا جماعه نقفل الفرح آه، طب المشروع النقطه اللي احنا عاملينه لا اقول لكم ايه آه، حطوها جوه بس على كنبه كده ل- و- وغطوها وبعدين بعد ما الفرح يخلص نقول انها ماتت عشان نبقى ايه خدنا لمينا النقطه وندفنها بعد كده طبعا مراته طبعا مرات زينهم تتضايق جدا ايه اللي انت بتعمله ده وبتاع وهو طبعا يبقى يبقى في الفرح قاعد متضايق وكده واللي هو يعني م- مش اخلاقي يا ريس يعني إيه طبعا يا جماعه في مشاهد كتيره جدا في الفرح في الفرح و- او في فيلم الفرح يعني ايكونيك اللي شايل الفرح يا جماعه او ال- اللي شايل الفيلم ده احسن واحد كان في الفيلم ده كان طبعا الرائع ماجد الكدواني يا جماعه بدور طبعا اللي هو هو اللي بيهيج الفرح من الاخر بقى معانا مش عارف ايه معانا كذا اللي استاذنهم يعني الصراحه ما ننساش طبعا ما تتهورش ما تتهورش ابو شيماء اتهور كان كان رائع كان رائع في الفيلم ده وطبعا يقعد يطلع في كلمات ويطلع ايه في قافيه وكده وكان الصراحه رائع في الفيلم ده وطبعا بقى برضه محمود مرسي على فكره كان قايم بدور حلو هو اللي ماشي بيصور في الفرح وهو طبعا مبرشم ومتنيل فعمال في النص يقوم مصور رجلين الناس يصور قطه وطبعا محمود الجد يقول له بتصور ايه قوم وط- لدرجه ان الناس بقت ايه تقول انت مالك انت بتصور زي محمود مرسي كده في انت مالك بتصور كده زي علاء مرسي في في فيلم الفرح فلا يعني فيلم كان حلو جدا ومتصور كله في الفرح وطبعا بقى ما ننساش طبعا البلوت بتاعت طبعا باسم سمره ودنيا سمير غانم اللي هو المفروض هو بقى ايه الجاي بقى ايه عمال يشرب في بيره وعمال يصرف وكده وعجماه دنيا سمير غانم اللي هي طبعا كانت عامله مسترجله بقى وكده عشان ايه ما حدش يضايقها وبتاع وهي اللي بتجيب لهم البيره وكده وطبعا حاول بقى يعمل معاها حاجه مش كويسه وهي بقى ايه ابتدت تكتشف انوثتها وبعد كده بقى ايه غلطت وقتلته وبتاع وطبعا في الإخ... في اخر الفرح إيه الشنطه اتسرقت اللي كان فيها النقطه والفرح يبوظ ومحدش كسب فلوس ولا اي والمشروع النقطه فشل هوبا يحصل تويستايه وكانت twist ايه حلوه قوي ان جايب لك ايه ماذا لو ماذا لو بقى المعلم زينهم ايه قال ايه الغوا الفرح وايه قول لهم ان امي ماتت وجاب لك بقى ايه اللي صلاح عبد الله ما حدش اتريق عليه عشان هو كان المفروض مونولوجيست راحت عليه لما طلع على على المسرح كلهم اتريقوا عليه فجاب لك ان ايه ما طلعش بقى فقال لك ايه ما ماتش قدام ابنه بقى انه بقى ايه شكله وحش وبتاع إيه دنيا سمير غانم ما قتلتش باسم سمره ياسر جلال وجمانه مراد طبعا اللي هم ايه انت مراتي يا بت انا هروح دلوقتي اكتب عليكي قدام الناس يعني اللي هو بدل ما كان وداها كان قبل ال plot يعني راح وداها لدكتور شمال عشان يعني ايه, إيه يسقطها يعني فلا فيلم حلو قوي قوي يعني وتقريبا ده الفيفوريت بتاعي من افلام السبكي ومن نوعيه الافلام اللي هي ايه, إيه اللي كلها متصوره في مكان واحد وهو ايه في فرح شعبي إيه استنينا بقى على الموضوع ده شويه لغايه ما بقى جينا في 2011 او اوائل 2012 طبعا يا جماعه زي ما احنا بنتكلم زي ما احنا قلنا قبل كده ان طبعا الفتره دي كانت فتره الاحداث اللي ما كانتش حلوه في مصر بعد طبعا ثوره يناير والدنيا مش امان قوي الناس ما بتنزلش سينمات حال السينما واقف المسلسلات مش قد كده فطبعا ايه كان ممكن بيتعمل اي فيلم يعني فنزل في النص برضو فيلم للسبكي وبرضو كرر نفس الفكره ان هما كل احداث الفيلم يعني في مكان واحد او 80% من احداثه واحنا طبعا بنتكلم عن عن فيلم ساعة ونص 2011 2012 فاكرين الفترة اللي كانت السينما فيها مش أحلى حاجة الصراحة يعني واللي هو إيه عايزين نعبي أي فيلم وخلاص لكن كان بيبقى فيه برضه ساعات تطلع في النص فيلم أو اتنين حلوين زي مثلا فيلم فبراير الأسود اللي اتكلمنا عنه قبل كده وإنه فيلم underrated وحلو جدا فيلم صرخة نملة والفيلم دوت وهو فيلم ساعة ونص الفيلم ده underrated جدا على فكره يا جماعه هو برضو كان نفس الفكره ممثلين كتير وكلهم 80% من الاحداث في قطر قطر من من الصعيد او قطر اللي هو جاي ايه من الاقاليم وكده وكلهم بقى ايه قاعدين متكربسين في القطر وكل واحد معاه إيه مع قصته ومعاه مشاكله ومعاه حياته يعني كان برضو نفس الفكره إيه بتاعت برضو الفرح وكباريه اللي 80% برضو من الاحداث في مكان معين او في حدث معين لكن هنا بقى ايه في قطر وطبعا الفيلم كان فيه برضو ممثلين كتير جدا إيه احمد بدير ماجد الكدواني يسرى اللوزي محمد عادل امام محمد رمضان في بدايه افلامه يعني كريم محمود عبد العزيز رجاء الجداوي اياد نصار والله يرحمها كريمه مختار وناس كتير جدا جدا يعني وطبعا كلنا فاكرين المشهد الم... المشاهد المسخره بتاعت طبعا ماجد الكدواني واحمد الفيشاوي اللي هو المفروض ده كان النبطشي واخده معاه في في الكلبشات عشان بقى ايه لابس قضيه قضيه ايه انه بس واحده في الشارع يعني والصراحه طبعا كلنا ما ننساش المشهد بتاع زغرات يا حاجه زغرات يا اخوانا اللقطه دي كانت مسخره الصراحه يعني كان ماجد الكدواني كان رائع زي ما كان رائع برضه في فيلم الفرح وكان هو اللي شايل الفيلم تقريبا يعني هنا كان نفس الموضوع وبرده كان في برده لقطات مؤثره جدا لكريم مختار ان هي قاعده في القطر وما بتعرفش تقرا وتكتب فجاه اياد نصار اللي هو بيبيع كتب في القطر وكده يوم راح لها ايه يا حاجه عايزه ايه وبتاع وتقول له اقرا إيه لي الورقه دي دي ابني سابها لي ومشي مكتوب في الورقه ايه اللي يشوف الست دي يا جماعه يوديها اي دار للمسنين وقام هو معيط وبتاع وكده يعني كان مشهد مؤثر وكان حلو قوي الصراحه يعني وطبعا كان المفروض محمد عادل امام واحمد فلوكس و... ومحمد متولي طبعا ابن الراحل مصطفى متولي الله يرحمه طبعا هم ثلاثة عواطلية صيع بيسرقوا القضبان وبيقول لك ايه ما هو عم مش عارف ايه اللي هو اللي بي- اللي بيشرف على القضيب وكده اول ما هيلاقي القضيب كده هيقوم ايه حاطط الكبس- الكبسوله عشان القطر ايه يقف وييجوا يصلحوه كده وخلاص ما حصلش حاجه إن يطلع ان احمد بدير هو عنده مشاكل طبعا مع مراته اللي هي طبعا سميه الخشاب كان مراته بقى بتخونه مع حد تاني وهو بقى ايه يا رب بقى ساعدني يا رب وبتاع فنسي آه، نسي نفسه خالص ونسي يحط الكبسوله وما خدش باله ايه من القضبان انها ايه متشاله اساسا وفي الاخر طبعا القطر آه، ماشي وايه ي- ي- يتقلب كله وكل اللي حواليه يموتوا إيه، نهاية كانت مأساوية الصراحة يعني لكن كان برضو فيلم underrated وفيلم برضو فيه لقطات حلوة الصراحة كوميدية ولقطات إيه، بتمثل حال البلد وبتاع يعني برضو كان إيه، من الأفكار الحلوة وخسارة إن ما بيتجابش سيرته كتير يعني دايما إن احنا بنتكلم على فرح وكباريه وما بنتكلمش على ساعة ونص فهو فيلم underrated ويعني ي- حلو يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده وده بقى مثال لفعلا تصوير في حته واحده الفيلم كله والمره دي مش بقى اللي هو ايه 80% من الاحداث مثلا تقوم في المكان دوت لا هي 100% من الاحداث في المكان دوت وهو طبعا 2015 او 2016 مش فاكر طبعا الفيلم للمخرج محمد دياب فيلم اشتباك احداث الفيلم كلها متصوره في عربيه جوه عربيه ترحيلات إيه طبعا آه، الفيلم طبعا اول ما اتذاع او اول يعني ما ات- ما اتعلن عنه كان في controversy شويه يعني كان في اثاره للجدل شويه ان هو ايه طبعا بعيدا طبعا عن الامور السياسيه هو الفيلم طبعا زي ما احنا عارفين ان هو في عربيه الترحيلات ايه إيه من الاخر لامين فيها ناس كتير جدا من مختلف الاطياف ومن مختلف الايديولوجيات ومن مختلف الاتجاهات ومع وضد واللي في النص اللي هم ملهمش دعوه بالموضوع خالص والفيلم طبعا كان آه، في طبعا نيلي كريم طارق عبد العزيز هاني عادل احمد داش واحمد مالك وطبعا آه، خالد كمال كان برضو لسه في الاول ما بنتعرف عنه وطبعا آه، محمد عبد العظيم اللي هو سامح الضلالي طبعا عم سامح الضلالي وطبعا مي الغيتي والفيلم بقى ايه كلهم في عربيه الترحيلات كلهم مش طايقين بعض وكلهم طبعا claustrophobic قوي اللي هو طبعا كلاستروفوبيك يعني ايه يعني اللي هو آه، الخوف من الاماكن المغلقه يعني وجايب لك الفيلم كله احداثه من وجهه نظر الناس دي جوه اللي عربيه الترحيلات وهم بيبصوا من الشبابيك والعربيه كل شويه تتحرك تقف تقوم م- ت- تبتدي تلم ناس من الشارع تبتدي فجاه ناس تبتدي تنزل او ناس مش عارف احنا تعبانين عو- تعبانين احنا مش قادرين نتنفس إيه، احنا عايزين نخش الحمام يعني الفيلم فعلا آه، خد موضوع ان هو تصور في مكان واحد وعمله بالظبط ويقال طبعا ان تصوير الفيلم تم معظمه في ال- طبعا في, في اماكن outdoors قليله جدا لان هو كان معظمه عملوا ع- ال interior بتاع عربيه ترحيلات في استوديو وكاميرا عماله تلف في النص يعني اتعملت حلو جدا المخرج محمد دياب الصراحه يعني عمل شغل حلو جدا في الفيلم ده وطبعا الفيلم ده قليل ما بيجي طبعا عشان يعني ايه ال controversy اللي حواليه يعني او اللي ما كان بيدور حواليه طبعا عشان اضطرابات سياسيه وامور سياسيه وهو كئيب جدا فممكن ناس كتير ايه تقول لا يا عم انا مش عايز افتكر الايام الوحشه دي لا آه، لا الفيلم ده ممكن مش جايب حاجات آه، عاملها depiction مظبوط يعني لكن لا هو فيلم حلو جدا جدا يا جماعه وهو موجود على Netflix حاليا دلوقتي لو حب حد لو حد حب يتفرج عليه والفيلم ده اتعرض في مهرجان كان على فكره وطبعا نهايه الفيلم آه، م- مش جايب لك ان حد كسبان من الاخر يعني ما وقفش مع حد ضد حد العربيه الترحيلات في النص آه، اتسحبت حد ساقها عشان يحاول ي- يكسر الباب او كده وفجاه لقوه اختفى وبقت في وسط الصحراء وفي مظاهره جايه عليهم وابتدت تكسر في العربيه بقى اللي هم ما انتش عارف بقى دول مع ولا ضد وايه كله راح في الرجلين من الاخر يعني سابوها لنا نهايه مفتوحه لكن هي اعتقد انها كانت نهايه كئيبه شويه يعني ففيلم كان حلو جدا وفعلا تصوير في مكان واحد claustrophobic برافو يعني ونيجي لاخر فيلم معانا بقى في القائمه بتاعتنا والفيلم طبعا اتكلمنا عليه قبل كده في الافلام المصريه اللي underrated وهو طبعا الفيلم الرائع نزل 2018 طبعا طلق صناعي برضو للمخرج محمد دياب وطبعا احنا اتكلمنا على الفيلم ده قبل كده وانه الفيلم كله متصور 80% من احداثه في السفاره الامريكيه واحداث بسيطه كده بره بقى في الشارع آه، في بيوت معينه او كده لكن طبعا 80% من احداثه في السفاره الامريكيه وهو زي ما قلنا قبل كده ان هو واخد حته سيكه كده من الارهاب والكباب ان هم ايه هم جايب لك بقى طبعا ناس كتيره في السفاره ماجد الكدواني حوريه فرغلي وطبعا سيد رجب وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر كلهم طبعا معظمهم يعني جوه السفاره اللي عايز يسافر آه، مع مراته عشان تولد بره في امريكا واللي طبعا اتنين رايحين عشان يقولوا اللي احنا شمال فاحنا حاسين باضطهاد وعايزين نسافر واللي عامل نفسه مسيحي عشان يس- يلاقي اجراءات اسهل في السفر وطبعا كلنا فاكرين المشهد المسخره بتاع والمصحف انا مسيحي يعني كان مشهد مسخره الصراحه يعني وطبعا بقى جايب لك ان ماجد الكدواني آه، آه، تورط بقى ان هو برضو ايه كانه ارهابي آه، خد السفاره بقى ايه خلاها آه، خلى بقى كل اللي فيها محتجزين واللي هو هتصفرونا يعني هتصفرونا وطبعا ال- المشهد اللي فوق المسخره لسيد رجب انا طبعا الفيلم ده هو اللي اقنعني ان سيد رجب يقدر يقدم اعمال إيه، احسن من ان هو طبعا دايما يطلع كان المعلم الشرير او زعيم العصابه او كده ده هو الفيلم ده اللي قال- قال لي لا سيد رجب يقدر يقدم اعمال مختلفه يعني ده وف- وطبعا مسلسل آه، بين السريات زي ما اتكلمنا عليه قبل كده ما ننساش طبعا المشهد المسخره لما انا خبير استراتيجي في التفاوض إيه، حسين عبد السلام معايا دكتور مين يا ابن الجدع انا عايز ندخلهولك حته مسخره انا كان بيموتني من الضحك الصراحه سيد رجب في المشهد ده وطبعا جايب لك في في اخر الفيلم في حته برضو كده نزعه وطنيه كده ان هم ايه مش الامريكان اللي هيمشوا بقى كلامهم وبتاع وفي الاخر بقى سيد رجب دخل في تحدي مع السفير الامريكي وقال له بقول لك ايه مش انت اللي هتمشيها بص انا هفتح بقى الشارع لس- هت- هفتح السفاره للشارع كله يلا خشوا يا جماعه يعني كانت برضو لقطة حلوة يعني في آخر الفيلم فطبعا الفيلم كله متصور في مكان واحد ش- فيه شوية كده من الإرهاب والكباب ونتمنى نشوف أفلام زي كده كتير الصراحة يعني بس يا جماعة ودي قائمتنا النهاردة في البودكاست لأحسن أفلام اتصورت في مكان واحد أو اللي هو 80% من أحداثها كانت في مكان واحد ونوعية الأفلام دي الواحد بيبقى نفسه يشوفها كتير على فكرة لأن هي بتبقى artistically بتبقى حلوة جدا اللي هو إيه أنت بتطلع أفكار كتيرة وأحداث كتيرة في مكان واحد مش بقى هتقعد تقول آم، هنصور في كذا ونصور في كذا ونصور في كذا فنخلق أحداث لا أنت كده بتركز في مكان واحد وبتخلق له احداث بتبقى ملائمه جدا خصوصا لما بيبقى الافلام دي بيبقى على فكره فيها دايما ال character development في الافلام دي بيبقى حلو جدا ان هو ايه في الاول احنا مش عارفين الناس دي مين بعدين نبتدي نتعرف عليهم بعدين الكويس يطلع وحش والراجل اللي شايفينه كان مثلا عنيف او وحش او كده لا والله الراجل ده كويس او كده او البنت دي والله احنا كنا فاهمينها غلط فالافلام دي بتبقى نوعيتها حلوه قوي الصراحه واتمنى ان احنا نشوفها كتير بس اعزائي المشاهدين ودي قائمتنا النهارده اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وزي ما احنا متعودين دايما فضلا وليس امرا اه، تدوا لي rating من 1 ل 5 في ال stars وتعملوا لي follow للبودكاست على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه